أنا بعشقك أنا كلي لك أنا عمري لك يا من ملك روحي بهواه الأمر لك طول الحياة الماضي لك وبكرة لك وبعده لك أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبني ولا انكتب على القلب نارك قول قول يا حبيبي قول يا ملك انا اعمل ايه لما تنده لي عيني انا اعمل ايه لما تنده لي عيني طب اعمل ايه لما تنده لي عيني واما احس بدق قلبي لما ايدي تلمس ايديك انا اعمل ايه لما تنده لي عينيك انا اعمل ايه لما تنده لي عينيك طب اعمل ايه لما تنده لي عيني واما احس بدق قلبي لما ايدي تلمس ايديه واما كل الدنيا تسكت الا صوته واما كل الدنيا تسكت الا صوته اسمعه بقلبي اسمعه وحدي لما يهمس اسمي وأما غمض على الناس تشوفه في عينيا يفتن عليا في عينيا يفتن عليا الهوى الهوى الهوى الهوى طب خايفة ليه؟ أنا خايفة ليه؟ سمع قلبي بينادي أنا خايفة ليه؟ طب خايفة ليه؟ سمع قلبي بينادي خايفة ليه؟ من الهوى خايفة ليه؟ من الهوى والجبين مكتوب عليه إن قبله وأدفع حبه وأعشقه وأحس بيه هو مين صدفه الهوى في دنيته مغرقش فيه ولا مين جرحه الهوى وحلف يتوب مرجعش ليه هو مين صدفه الهوى في دنيته مغرقش فيه ولا مين جرحه الهوى وحلف يتوب مرجعش ليه مين مين أنا أنا بعشقك أنا أنا كل لك أنا أنا بعشقك أنا أنا كل لك أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا بعشقك أنا أنا كل لك أنا أنا بعشقك أنا أنا كل لك أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا بعشقك أنا أنا كل لك أنا أنا بعشقك أنا أنا الهوى عمره ما زارك بتحبني ولا انكتب عالقلب نارك طارك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبني ولا انكتب عالقلب نارك طارك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبني ولا انكتب عالقلب نارك نارك قول يا حبيبي حبيبي قول قول يا ملك كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان مدفينا الحنان زرنا الزمان سرق منا فرحتنا والراحة والأمان الراحة والأمان كان يا مكان الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان مدفينا الحنان زرنا الزمان سرق منا فرحتنا راحة والأمان راحة والأمان حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا حبيبي يا أنا يا أغلى من عينيا نسيت من أنا حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا حبيبي يا أنا يا أغلى من عينيا نسيت من أنا أنا الحب اللي كان اللي نسيته أوان من قبل الأوان نسيت اسمي كمان نسيت يا سلام على قدر الإنسان أنا الحب اللي كان اللي نسيته أوان من قبل الأوان نسيت اسمي كمان نسيت يا سلام على قدر الإنسان والله زمان الهوى زمان والله زمان يا هوى زمان ده والله زمان يا هوى زمان والله زمان يا هوى زمان والله زمان يا هوى زمان والله زمان زمان يا هوى زمان والله زمان زمان يا هوى زمان فاتت سنة حتى الجواب منهم ما وصلش ما اقدرش انا عالبعد ده انا انا ما اقدرش آه، فاتت سنة حتى الجواب منهم ما وصلش ما اقدرش انا عالبعد ده انا انا ما اقدرش مستخسرين فينا المناسيل فينا احب تاني واحاول انسى ليلة ليلة ليلة ليلة ما اقدرش انساك ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش انساك ثواني ثواني ما اقدرش انساك ثواني ما اقدرش احب غيرك ولا اقدر احب تاني ما اقدرش احب غيرك ولا اقدر احب تاني واحاول انسى ليلة ليلة ليلة ليلة ما اقدرش انساك ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش انساك ثواني ثواني ما اقدرش انساك ثواني واتمنى انسى حبك اتمنى انسى حبك الان نسيان اماني الان نسيان اماني اماني الان نسيان اماني واتمنى انسى حبك اتمنى انسى حبك الان نسيان اماني الان نسيان اماني اماني الان نسيان اماني اللي مكتوب لي احبك بعد عمري كمان اللي مكتوب لي احبك بعد عمري كمان اللي مكتوب لي احبك بعد عمري كمان اللي مكتوب لي احبك بعد عمري كمان وانت مكتوب لك يا بختك انت مكتوب لك يا بختك انت مكتوب لك يا بختك اه يا بختك نعمة النسيان نعمة النسيان اه مش عوايدك قولي مين غير عوايدك قولي مين قولي مين مين مش عايزك كل من غير عايزك مين مش عايزك كل من غير عايزك مين مين مش عايزك قولي من غير عايزك قولي مين قولي مين مين مش عايدك كل من غير عايدك مين مين مش انت اي مش انت ومش ممكن تكون انت مش انت ايوه مش انت ومش ممكن تكون انت مش انت ايوه مش انت ومش ممكن تكون انت مش انت ايوه مش انت ومش ممكن تكون انت مش عايدك مين غير عوايدك مين قساك وهويت حبي عندك مش عايدك مين غير عوايدك مين قساك وهويت حبي عندك قول لي مين مين مين قساك مين ولا مين مين خلاك تنسى عهد معاك مين قولي مين مين من قاساك مين مين ولا مين مين خلاك تنسى عهد معاك مين قولي مين تغيب تغيب تغيب تغيب تغيب وتبعد اقول يغيب ويحكوا عنك ويحكوا ويحكوا عنك كلام غريب تغيب تغيب تغيب تغيب تغيب وتبعد اقول يغيب ويحكوا عنك يحكوا يحكوا عنك كلام غريب واسمع استغرب اقول يجرب خلوه يجرب يبعد يقرب هياخد ايه غير النصيب واسمع استغرب اقول يجرب خلوه يجرب يبعد يقرب هاخد ايه غير النصيب لكن الغريب والشيء العجيب لكن الغريب والشيء العجيب لكن الغريب والشيء العجيب بحس دايما انك قريب اه مني قريب اقرب من روحي وانك يا روحي اول حبيب واخر اخر حبيب كل واحد منا عنده ذكريات كل واحد منا عنده ذكريات يفتكرها ساعات وينساها ساعات يفتكرها ساعات وينساها ساعات كل واحد منا عنده ذكريات كل واحد منا عنده ذكريات عشاها ساعات افتكرها ساعات وانساها ساعات اما لو تسألوني لو قلت مش هتصدقوني أما لو تسألوني لو قلت مش هتصدقوني هي أحلى ذكريات هي كل الذكريات هي عمري عمري كله اللي جاي واللي فات هي عمري عمري كله اللي جاي واللي فات هي ساعة زمن من كام سنة هي ساعة زمن حب وهنا هي ساعة زمن من كام سنة هي ساعة زمن حب وهنا عشنا فيها زمن عشنا فيها زمن عشنا فيها زمن عشنا فيها زمن عشنا فيها زمن عشنا فيها زمن هو هو هو هو هو حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش اداني عمر تاني غير عمر الاولاني اداني عمر تاني غير عمر الاولاني رجعت ضحكة شفايفي ورجع التالي الأغاني حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش اداني عمر تاني غير عمر الأولاني اداني عمر تاني غير عمر الأولاني رجعت ضحكة شفايفي ورجعت تاني الأغاني يا حبيب الروح والعين يا زماني وأحلى سنين يا حبيب الروح والعين يا زماني وأحلى سنين يا ملكني بخطري وبرضايا وأوامرك جاية على هوايا يا ملكني بخضري وبرضايا وأوامرك جاية على هوايا من اللي ينهي حبك غير اللي قاله عايش يا حبيبي هدي قلبك حبك ما ينتهيش ما ينتهيش أيها الناعم في دنيا الخيال تذكر العهد وماضي الصفحات أيها الناعم في دنيا الخيال تذكر العهد وماضي الصفحات على بالك ما طاف ببالي من ليال وعهود مشرقات لا رأت عيناك شكي وضلالي وحنيني ولهيب الذكريات لا رأت عيناك شكي وضلالي وحنيني ولهيب الذكريات عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجلو الذي ضيعت مني عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجلو الذي ضيعت مني عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجلو الذي ضيعت مني من ليال فيها وانا راقصة
اكتر من الحب اديلك ايه واكتر من قلبي هتاخد ايه ده انا كل حياتي معاك انت وهو ده اللي قدرت يا روحي عليه العمر كفاية اديتهولك والشوق بحلاوته سقيتهولك ولا شفنا من حبك حاجة ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك وليالي كتير وانا بستناك ولا عارفة القاك ولا قادرة انساك وان كنت مكاني هتعمل ايه اكتر من الحب اديلك ايه قولي ياللي كنت أغلى الناس عليا جبت قلبي منين يتطوع عالقاسية قولي ياللي كنت أغلى الناس عليا جبت قلبي منين يتطوع عالقاسية ريحني قولي حكايتك ايه جرحت قلب حبيبك ليه ريحني قولي حكايتك ايه جرحت قلب حبيبك ليه قست عليا ليه ليه غدرت بيا ليه ليه قست عليا غدرت بيا قست عليا غدرت بيا قولي اللي كنت اغلى الناس عليا جبت قلبي منين منين منين جبت قلبي منين يطوعك على الاسير من حرة الأرض ده بالحجر آه، من قلب جواه انت كدبان لكن احلى كدبان بعتالي الزمان بعتالي الزمان رقاق رقاق رقاق انت رقاق لكن شوق ودمك وبحر من الاحزان بحر من الاحزان كدبان كدبان كدبة انت كدبة لكن احلى كدبة بعتالي الزمان بعتالي الزمان رقاق رقاق رقاق انت رقاق لكن شوق ودمع وبحر من الاحزان بحر من الاحزان حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا حبيبي يا هنا يا اغلى من عينيا نسيت من انا حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا حبيبي يا انا يا اغلى من عينيا نسيت من انا انا الحب اللي كان نسيته اوان من قبل الاوان نسيت اسمي كمان نسيت يا سلام على قدر الانسان انا الحب اللي كان اللي نسيته اوان من قبل الاوان نسيت اسمي كمان نسيت يا سلام على غدر الإنسان والله زمان الهوى زمان والله زمان الهوى زمان ده والله زمان الهوى زمان والله زمان زمان يا هوى زمان والله زمان يا هوى زمان والله زمان زمان يا هوى زمان والله زمان زمان يا هوى زمان ايه ايه يا هوى آخرتها إيه يا هوا آه آخرتها إيه يا هوا استنيناهم ولا سألوا فينا ولا جاتنا منهم كلمة ترضينا قاعدين معاهم هنا يا هوا يا يا يا هوا ليه ليه يا هوا بتعنا ليه يا هوا آه بتعنا ليه يا هوا اطرح جناهم يحسوا بينا غلي كلامهم قوي علينا غلي ذوقهم يا هوا يا هوا يا يا هوا يا هوا فين يا هوا ضاعت سني لكن فداهم نور عينينا واحنا عشانهم يا ما ضحينا ولا نسيناهم يا هوا مين يا هوا يشفينا مين إلا هوا يشفينا مين إلا هوا بس يداوينا لما قلوبهم تحن لينا ونسمع نداهم يا هوا مين يا هوا يشفينا مين إلا هوا يشفينا مين مين إلا هوا بس يداوينا لما قلوبنا تحن لينا ونسمع نداهم يا هوا أغلى الحبايب ومهما عملوا فينا وجرحونا أغلى الحبايب ومهما عملوا فينا وجرحونا دول مننا باين عليهم مهما فاتونا أو غلبونا دول أهلنا أهل الحبايب أهل الحبايب مستخسرين فينا المراسيل فينا المراسيل فينا المراسيل أو كلمتين اتنين منهم وحرام يضيع كده كده من غيرهم واللي جرالنا ما يحصلش ده ما يحصلش ده اللي جرالنا ما يحصلش ده ما يحصلش والحب نار نار وما ترحمش أنا اللي بحلم كل ليلة بيك كل ليلة كل ليلة ويوحشني وحشني منك وحشني وحشني منك كل حاجة كل حاجة كل حاجة فيك أنا اللي بحلم كل ليلة بيك كل ليلة كل ليلة ويوحشني وحشني منك وحشني وحشني منك كل حاجة كل حاجة كل حاجة فيك لا بعلم قلبي ناوي حد من تاني ولا أجي لا بعدك قلبي ناوي حد من تاني ولا أجي لا بعدك قلبي ناوي حد من تاني ولا أجي لا بعدك قلبي ناوي حب من تاني ولا أجي ومين حبك ويقدر مرة تانية يحب ومين حبك ويقدر مرة تانية يحب مين مين مين مين يا قادر ازاي احب غيرك ازاي يا حبيبي ازاي وانا قلبي قلبي اسيرك ازاي يا حبيبي ازاي ازاي احب غيرك ازاي يا حبيبي ازاي وانا قلبي قلبي اسيرك ازاي يا حبيبي ازاي ازاي احب غيرك أتمنى أنسى حبك ألا النسيان أماني ألا النسيان أماني أماني ألا النسيان أماني اللي مكتوب لي أحبك بعد عمري كمان اللي مكتوب لي أحبك بعد عمري كمان اللي مكتوب لي أحبك بعد عمري كمان اللي مكتوب لي أحبك بعد عمري كمان وانت مكتوب لك يا بختك انت مكتوب لك يا بختك انت مكتوب لك يا بختك اه يا بختك نعمة النسيان نعمة النسيان اه أكتر من الحب أديلك إيه وأكتر من قلبي هتاخد إيه أكتر من الحب أديلك إيه وأكتر من قلبي هتاخد إيه ده أنا كل حياتي معاك أنت وهو ده اللي قدرت يا روحي عليه أنا كل حياتي معاك أنت وهو ده اللي قدرت يا روحي عليه يا روحي عليه أكتر من الحب أديلك إيه وأكتر من قلبي هتاخد إيه أكتر من الحب أديلك إيه وأكتر من قلبي هتاخد إيه ده انا كل حياتي معاك انت وهو ده اللي قدرت يا روحي عليه انا كل حياتي معاك انت وهو ده اللي قدرت يا روحي عليه يا روحي عليه العمر كفاية اديتهولك والشوق بحلاوته سقيتهولك العمر كفاية اديتهولك والشوق بحلاوته سقيتهولك ولا شفنا من حبك حاجة ولا خدنا من قلبك حاجة ولا شفنا من حبك حاجة ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك وليالي كتير وانا بستناك غير هجر وغيرة وحيرة معاك وليالي كتير وانا بستناك ولا عارفة القاك ولا قادرة انساك وانا عارفة القاك ولا قادرة انساك وان كنت مكاني هتعمل ايه اكتر من الحب اديلك ايه ايه ايه اكتر من الحب سيبولي قلبي وارحلوا لا اسال انا ولا تسالوا سيبوا لي قلبي وارحلوا اسال انا ولا تسالوا قلبي خلاص من اليوم يا ناس لا حفر فرحوا ولا زعلوا سيبوا لي قلبي وارحلوا لا اسال انا ولا تسالوا سيبوا لي قلبي وارحلوا لا اسال انا ولا تسالوا قلبي خلاص من اليوم يا ناس لا حفرحوا ولا زعلوا قلبي خلاص من اليوم يا ناس لا حفرحوا ولا زعلوا ما دام انتوا فاكرين الهوانئ دي السنين صبر وحنين دمع وأنين نقضي السنين صبر وحنين دمع وأنين يبقى الفراق بالشكل ده ما أسهله ما أسهله ما أسهله سيدي أنا الهجر ده طول عليا سيدي أنا طال الجفا إكفاء السيئة سيدي أنا الهجر ده طول عليا سيدي أنا طال الجفا إكفاء السيئة سيدي أنا الهجر ده طول عليا سيدي أنا طال الجفا إكفاء سيئة وتعالى يوم سلم على قلبي وسامحني تعالى قول إيه زعلك مني وصارحني وتعالى يوم سلم على قلبي وسامحني تعالى قول إيه زعلك مني وصارحني وتعالى يوم سلم على قلبي وسامحني آه تعالى قول إيه زعلك مني وصارحني ولا تطبع يا حب عمري بالحواس والكلام ولا ده بختي مكتوب عليا عشر الشيء المحال ولا ده طبعا يا حب عمري في الهواس والكلام ولا ده بختي مكتوب عليا عشان الشيء المحال ولا ده طبعك يا حب عمري في الهواس والكلام ولا ده بختي مكتوب عليا عشان الشيء المحال سيدي انا انا انت اللؤلؤ انت يود منا الصفا سيدي انا انا انت اللؤلؤ انت يود منا الصفا